بالأمان هناك بشوكة طلعت فوق الشط دوكا في الأمان هناك بشوكا طلعت فوق الشط دوكا من الأغيني من الأغيني من الأغيني من الأغيني من بعيد وتقول أدين قلبي ودي عايز أعدي قلبي ودي عايز أعدي والظنون بتقول لي هدي من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة سكتين يا الله السلامة أنا أنا أمشي فين يا ناس قولولي إيه لو شمعوا نورولي إيدو شمعة يا صبايا نوروا لي وطمنوني إيدو شمعة يا صبايا إيدو إيدو إيدو شمعة يا صبايا نوروا لي وطمنوني بحري بيني وبين هوايا موج ويشبه موج نوري بحري بيني وبين هوايا موج ويشبه موج نوري آه آه آه آه آه آه آه بحري بيني وبين هوايا موج يشبه موج ظنوني بحري بيني وبين هوايا موج يشبه موج ظنوني كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة كل موجة شايلة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة ايده شمعة يا صبايا نوروا لي وطمنوني بحري بيني وبين هوايا موج ويشبه موج عيون. ويلو السماء يا صبايا نوروني وطمنوني بحري بيني وبين هوايا موج ويشبه موج عيون. كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة عدموا في البحر يلي شفت حالي وقول لي خلي الدموع بالبحر يلي شفت حالي وقولي غيري قلبي ودي عايز اعدي قلبي ودي عايز اعدي والظنون بتقولي هدي من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة سكتين يلا السلامة أمشي فين يا ناس قولولي لو شمع ونور مال يا قلبي العيش بينا مال مال يا قلبي العيش بينا مال مال يا قلبي العيش بينا مال مال يا قلبي العيش بينا مال وكان البال يلومنا مال يا قلبي العيش بينا مال يا قلبي العيش بينا مال وخالي البال يلومنا مال واللي شوق يجينا في الليالي اللي دومنا قالوا قال الشوقين بالليالي اللي دمنا مال يا قلبي العشق بينا مال يا قلبي مال يا قلبي العشق بينا ماله خالي البال يلومنا مال يا قلبي العشق بينا ماله خالي البال يلومنا آه آه آه قال يا قلبي العيش فينا مال وخالي المال يلومنا قالوا قال الشوق يجينا بالليالي اللي دومنا قالوا قال الشوق يجينا بالليالي اللي دومنا بين سنة وبين صباحنا نصحى والناس نعتنين مولودين بالجرح احنا والتواريخ مولودين بين نسانا وبين صباحنا نصحى نصحى والناس معتدين راس الذي دوري مولودين بالفلح احنا والدوال المولودين راس الذي دوري بسنة ومن صباحنا نصحى والناس معتدين مولودين بالجرح احنا والدوار الموتين طريق العقل واهدى اهدى اهدى اهدى اهدى ان هنا دكين ملامة ان هنا دكين ندامة ان هنا دكين ملامة ان هنا دكين ندامة سكتين يلا السلامة امشي امشي فين يا ناس قولوني مين وشمع وصبر يا رب يا رب يا رب اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر يا رب يا رب يا رب اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر احفظوا المصري المكان واحنا على عهد اللي كان احفظوا المصري المكان اللي كان مصري اوفى من زمان وانتوا عارفين تاريخ يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت مصر يا رب يا رب يا رب يا اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت مصر احفظوا المصري المكان المكان اللي كان المكان اللي كان اللي كان اللي خانوا العهد بينا واستباحوا كل حاجة واستهانوا بالعروبة واستكانوا للخواجة مستحيل هيكونوا منا احنا حاجة وهم حاجة اللي خانوا العهد بينا واستباحوا كل حاجة واستهانوا بالعروبة بالعروبة واستكانوا للخواجة الخواجة مستحيل هيكونوا منا احنا حاجة وهم حاجة هم باعوا الجلابية والوطن والبندقية هم باعوا الجلابية والوطن والبندقية واحنا اصحاب القضية احنا ما بنبيعش مصر يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر يا رب يا رب يا رب اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر يا رب يا رب يا رب اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر احفظوا المصر المكان واحنا على عهد اللي كان احفظوا المصر المكان واحنا على عهد اللي كان مصر اوفى بالزمان وانتوا عارفين شعب مصر يا رب يا رب يا رب يا أهل مصر يطلع الدجال بجيبه يملى وادي النيل ضباب يقتل الجلاد بسيفه يزرع الموت والخراب يطول الليل زي كيفه الصباح له قلب باب يطلع الدجال بسيفه آه يملى وادي النيل ضباب الغاب يطول الليل زي جيبه الصباح له قلب باب واحنا بوصلتنا في ايدينا ما تخافوش من الليل علينا احنا بوصلتنا في ايدينا ما تخافوش من الليل علينا مهما غبتوا عن عينينا انتوا جوه في قلب مصر يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر يا رب رب يا رب يا رب يا إيمت يا رب يا رب تسمع تشعبرت احفظ مصر المكان واحنا على العدل كان احفظ المصر المكان واحنا على العدل كان مصر اوفى بالزمان وانتوا عارفين تعبيرات يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر آه آه آه آه آه آه. زين ولا ياف ولا حيف ولا دير ياسين اسألوا الشمس اللي هلا عن اللي صحيوا مبكرين يزرعوها نور وغلة دول جدودنا ولا مين ولا مين زين ولا ياف ولا حيف ولا دير ياسين ولا دير ياسين مقدرين يزرعوها نور وغلة دول جدودنا ولا مين حقنا وحتما يعاد بس لو بانت سعاد حقنا وحتما يعاد بس لو بانت سعاد والبيان ده له ميعاد والميعاد هيكون في مجد الميعاد هيكون في مجد الميعاد هيكون في مجد الميعاد هيكون في مجد الأول يا بلدي والتاني يا بلدي والتالت يا بلدي الأول يا بلدي والتاني يا بلدي والتالت يا بلدي الأول يا بلدي بسطت الجو موالي وده الموصوف الأول يا بلدي الأول يا بلدي بسلطن جو موالي وده الموصوف والتاني يا بلدي بقول الكلمة بالعالي بالعالي وعلى المكشوف الأول يا بلدي الأول يا بلدي بسلطن جو موالي وده الموصوف والتاني يا بلدي بقول الكلمة بالعالي بالعالي بالعالي بالعالي وعلى المكشوف والتالتة يا بلدي والتالتة يا بلدي يا كنزي وعزوتي ومالي ومال والشوق الأولى بلدي سلطان جو موالي وده الموصول بالعياد الأول يا بلدي الأول يا بلدي بسلطن جوي موالي وده الموصول دعا العياد والتاني يا بلدي والثاني يا بلدي بقول الكلمة بالعالي وعلى المكشوف وفي المليان والتالت يا بلدي والتالت يا بلدي يا كنتي وعزوتي ومالي ومال وشوف أوانك هان أوانك هان أوانك هان تحد الحد يا بلدي ما بين الحد والمرتاح رايتك تعالى يا بلدي دليل عن صحتي يا بلدي ما بين الحق والبهتان ورايتك تعالى يا بلدي دليل عن فحرة البنيان وده الموصول الأول يا بلدي بلدي والتاني يا بلدي بلدي الأول يا روحي بلدي والتاني يا علي بلدي والتالت يا بلدي شار الهوى بينا حط الهوى تاني واحنا والسفينة في بحر الأمان شار الهوى بينا حط الهوى تاني واحنا والسفينة في بحر الأمان عمي اللي ماشي عالشط القريب قول لي وانت ماشي لا شار الهوى بينا حط الهوى تاني رحنا والسفينة في بحر الأمان شار الهوى بينا حط الهوى تاني رحنا والسفينة في بحر الأمان عمي اللي ماشي عالشط القريب قول لي وانت ماشي لا ولا طيب عمي اللي ماشي عالشط القريب قول لي وانت ماشي لا ولا طيب بدي راح ما جاشي مش هيجي تاني قول لي الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى تاني شال الهوى شالوا بني المستخبي شاف قلبي نادالوا يا عيني يا قلبي شال الهوى شالوا بني المستخبي شاف قلبي نادالوا يا عيني يا قلبي حط الهوى شالوا خبت سحري عني هو الهوى ماله داير باله بيه حط الهوى شالوا شالوا خبت سحري عني هو الهوى ماله ماله داير باله بيه كل ما يلاقي أشوف عين راعي كل ما يلاقي أشوف عين راعي إن أوي أبي وجيراني شال الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى جاني شلة وشيلة شيلة حطنا وحطة حطة هما يوم وليلة وليلة كان فرش وغطى شال الهوى الهوى شيلة حط الهوى هوى حط هما يوم وليلة كان فرش وغطى شال الهوى بيا من بين الحبايب حط الهوى بيا وانا قلبي نايم شال الهوى بيا من بين الحبايب حط الهوى بيا وانا قلبي نايم وانت اتحمل اروع من وانت اتحمل اروع من والعالم ما جاء الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى بينا شال الهوى بينا واحنا عسلانين اه حط الهوى بينا واحنا عسلانين اه شال الهوى بينا واحنا عسلانين حط الهوى بينا بينا عسلانين يا وشام بلدنا يا ولاد الغرام لا رحنا استفدنا لقينا السلام يا يا وشام بلدنا يا ولاد الغرام يا رحنا استفدنا ولقينا السلام خدنا لا ورحنا واحنا زي ما احنا خدنا لا واحنا زي ما بجرحنا ومحبة أماني أماني شال الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى تاني شال الهوى بينا حط الهوى تاني واحنا والسفينة في بحر الأماني الدنيا اللي ماشي عالشط القريب قولي وانت ماشي لأ ولا طيب حبي راح مجاشي مش هيجي تاني تاني شال الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى تاني شال الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى الفلاحين بيغيروا الكتاني بالكاكي ويغيروا الكاكي بدوب الدم الفلاحين بيغيروا الكتاني بالكاكي ويغيروا الكاكي بدوب الدم وبيزرعوك يا الحب ويا السنادي وبيزرعوك يا أم فليتعلم وبيدخلوك يا حرب فحم الحريقة وبيزرعوك يا مصر يا مصر شمس الحقيقة البلاحين يغيروا الكتاب بالكافي ويغيروا الكافي بتوب الدم وبيزرعوك يا قطن ويا السماء وبيزرعوك يا قمح فريد علم وبيدخلوك يا حرب فحم الحريقة وبيزرعوك يا مصر يا مصر شمس الحقيقة وانتي ميدان الحرب سينا البداية انتي جننت الصلب والنصر راية انت البكاء والملك انت الرحايا انت البارود والحب والحرب جاية الفلاحين دي غيروا الكتان للكافي وغيروا الكافي بدوب الدم وبيزرعوك يا غضن ويا التلافي وبيزرعوك يا قمح اللي تعلم وبيدخلوك يا حرب فحم الحريقة وبيزرعوك يا نصر شمس الحقيقة وانتي ميدان الحرب دين البداية انت جننت الصلب والنصر راية انت البكاء والغلب انت الرحايا انت البارود البارود والحب والحرب جايه كانوا السلام ده الصبح للحرية الفلاحين ضموا غطار الأمن كانوا السلام ده الصبح للحرية الفلاحين ضموا غطار الأمن رفعوا الرايات في الفجر متندية رفعوا السنابل بنادق عبوا البنادق بارود رفعوا السنابل بنادق عبوا البنادق بارود الرمل قالت حرايق والنار النار بدم الجنود عطوا السنابل فرود رفعوا السنابل بنادق عبوا البنادق فرود الرمل قالت حرايق والنار النار بدم الجنود السنابل فرور رفعوا السنابل بنادق عبوا البنادق فرور الرمل آل النار النار بدم الجنود والحرب زي جناين الحرية مهرة وملهاش حدود الحرب زي جناين الحرية مهرة وملهاش حدود والحرب السابقة والسكة اتفكري يا مصر اتفكري للحرب انت ليل نهار اتفكري يا مصر يا مصر اتفكري بالحرب انت ليل نهار اتفكري بالحرب ضد الجوع ضد القهر ضد التتار اتفكري يا مصر يا مصر اتفكري بالحرب انت ليل بالتنزيل الحرب ضد الجوع ضد القهر ضد التتار بتسلحي للحرب للحرية بتفتحي وردة دم ونار بتسلحي للحرب للحرية بتفتحي وردة دم ونار يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب انها انها انها الحرب انتهينا وتفكري الحرب ضد الجوع وضد القهر ضد التتار وتسلحي للحرب للحرية وتسلحي وردة دم ونار وتسلحي للحرب للحرية وتسلحي وردة دم ونار وتجمعي من ألف فرقة وديع والحرب للتفقة وللسكة الحرب الحرب للتفقة وللسكة الحرب الحرب للتفقة وللسكة